السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى يكون مجلس خفيف كده يعني أنا تعبان شوية فبدل ما كنت أعتذر قلت ناخد معنى مش هنطول إن شاء الله معنى كده مهم في كتاب الله سبحانه وتعالى نتكلم عنه بإذن الله وبعدين نستكمل وقفات مع سورة العنكبوت في مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذا الخير على خير موضوع النهاردة اللي عايز أتكلم عنه ممكن أضع له عنوان القرآن والأسئلة الخاطئة القرآن والأسئلة الخاطئة المعنى المحوري عشان أدخل في الموضوع على طول أنا عايز أتكلم عنه إن القرآن بيوفر عمر الإنسان القرآن بيوفر عمر الإنسان جاء القرآن يعني لو أنت سبت نفسك مع القرآن الأثر المروي دور مع القرآن حيث دار اتكلمنا في الموضوع ده أكثر من مرة كان في أظن سلسلة إشكاليات في درس إعادة ضبط إزاي القرآن بيعيد ضبطك مرة أخرى المعنى ده يعني أنا شايف إن ده من أهم المعاني ومن أحب حقيقة المعاني إلى قلبي فأحب أدندن عليه كل فترة خاصة لما تظهر فكرة الواحد بيحب يشاركها معاكم إن إزاي القرآن أعاد تشكيل عقول الصحابة يعني إزاي القرآن لو أنت سلمت نفسك القرآن إزاي القرآن يصنع منك مسلم يعني أنت واحد لأول مرة يسمع عن دين الإسلام فأنت عايز تصنع عقلية مسلمة يعني عايز تصنع عقلية مستسلمة تفكر بمعايير الإسلام يعني لو انت عايز تصنع عقلية يعني في مثلا عقلية مادية او حتى مثلا في اي علم من العلوم يعني نظريات المعرفة مثلا يقول النظرية اللي بتتكلم بالمنفعة او المادية او المثالية ايا كان يعني بيبقى فيه منطلقات للتفكير فممكن عقلية مادية عقلية براجماتية مثلا هي لا تفكر الا في المنفعة فالمعايير عنده لتقييم الاشياء بيبقى المنفعة المادة طب ازاي نصنع عقلية مسلمة يعني ازاي نصنع عقلية تقيم الاشياء اي شيء حتى لو هو ما خدش المثال اللي بيتعرض عليه ازاي يبقى عنده القدرة ان هو يقيم الاشياء والامور ازاي نصنع عقلية مسلمة من اهم الامور اللي بتصنع هذه العقلية ان الانسان يستسلم للقرآن ان الانسان يرتوي من القرآن ان الانسان يكون حال مرتحل مع القرآن طب ايه اللي بيعمله القرآن عشان يصنع ده ده اللي احنا بنحاول ندندن عنه في دروس يعني ده اللي كيف غير قرآن الصحابة درس ودرس إعادة ضبط كل شوية بنحاول نصل بس نقارب للفكرة دي عايزين نقترب منها الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة إن في أسئلة خاطئة الإنسان لما بيسألها وبيستطرد فيها بتصريفه عن مراد الله سبحانه وتعالى اللي يسيب نفسه مع القرآن ما يسألش الأسئلة دي يعني اللي اتربى بتربية القرآن ودايما احنا عندنا النموذج العمل احنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم في ناس طبقوا ده على الارض وبيتمثل في مجموع جيل الصحابه طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم ومجموع جيل الصحابه دول هؤلاء سلفنا فاحنا نقتدي بهم هم اسوتنا فاحيانا او قبل ما ادخل في احيانا طبيعه الانسان انه في حاجات معينة بيحب يسأل فيها يعني في حاجات غيبية عقل الإنسان ما بيشبعش غير لما يقعد يسأل فيها زي سؤال مثلا لماذا جئنا هنا ايه سبب الخلق الى اين سنذهب الغاية من وجودنا المصير المآل دي اسئلة بتضغط على عقل الانسان انه يجاوبها مهما ادعى انسان انه ملحد يعني ممكن انسان ملحد ويجاوب على الاسئله دي طب ولما انت ملحد المفروض ما تجاوبش على الاسئله دي اصلا ما تشغلش بالك ولا ترد عليها بل السؤال هنا مش هيكون له معنى لكن احنا مف... نحن مفطورون على ان لهذا السؤال معنى ولهذا السؤال اجابه فالموضوع اللي عايز اتكلم عنه النهارده ممكن نضع القران والاسئله الخاطئه وازاي القران بيقدم اجابات صحيحه ده المعنى اللي انا عايز نخرج بيه النهارده بمعنى ناخد مثلا سؤال من الاسئله الخاطئه اللي الأمة من أجل السؤال الخاطئ ده أو الأسئلة الخاطئة دي دفعت كثيرا من أعمالها ومن عقولها في نزاعات ومناظرات وجدالات بسبب أن هذه المنطقة القرآن لم يطلب منكم الدخول فيها أصلا مثلا صفات الله سبحانه وتعالى في علم العقيدة احنا عندنا نصوص محكمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عندنا ليس كمثله شيء نص الآية الأول بينفي أي مشابهة بين الله وبين خلقه وبين أي من مخلوقاته والنص الثاني بيثبت صفات لله حقيقة فإثبات هذه الصفات لا يقتضي التشبيه وخلصت على كده ليس كمثله شيء وهو سبحانه وتعالى السميع يعني لما تسمع كلمة السميع أنت أكيد بتفهم منها أن الله يسمع الآن كلامنا ليس كسمعنا سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني الألفاظ دي صفات ربنا لما بتسمعها بيقع في ذهنك ان الصفات دي لها دلالات لكن أنت لا تشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته هذه العقيدة في الأسماء والصفات شوف كمية الكتب والنقاشات والمناظرات اللي سحبنا إليها ودخول بقى الفلسفة واستيراد مفاهيم فلسفية واستيراد الحد الأرسطي لو جاي أرسطو وضع حدود للتعريفات وإسقاط الكلام ده على العقيدة وناس تدرس علم كلام وناس تدرس فلسفة وعشان ترد وندخل مفاهيم وألفاظ مجملة وأدلة لوجود ربنا غير الأدلة اللي القرآن ذكرها مش عارف دليل التركيب ودليل التخصيص ودليل إيه اللي وداكم في المنطقة دي؟ سنوات ونزاعات وأعمار من خيرة عقول الأمة أنفقت في مثل هذه النقاشات وتفرقة حصلت بسبب بعدنا عن نص القرآن سؤال خاطئ أصلا لا تنشغل بهذا يعني لا تنشغل بهذه الأمور لن يستطيع العقل البشري أن يصل إلى شيء وإذا انشغلت فابحث عن إجابات في الوحي يعني ملخصا أنا عايز أطلع بيه النهاردة من الأمور اللي أضاعت كثيرا من أعمار الأمة أسئلة خاطئة ثم إجابات عن هذه الأسئلة الخاطئة من مصدر غير الوحي تاني معلش هو الموضوع رخم شوية تاني صلوا على النبي انتوا معايا مش عارف اكيد معايا طيب صلوا على النبي تاني يبقى المشكلة الرئيسية ايه ها اسئلة خاطئة ثم البحث عن اجابات عن هذه الاسئلة من خارج الوحي كل ما إن شاء الله ربنا يفتح عليكم وتقرأوا وتستمروا في طلب العلم هتعرفوا كمية زي ما قلت ال ال الأعمار اللي بذلت في غير الطريق وقيس على الصحابة الصحابة لم ينشغلوا بهذا يعني شوف الصحابة كانوا مشغولين بإيه وهو ده الصح يعني إحنا بنتجادل ونتفلسف ونتكلم نحن نحب الجدل الصحابة كانوا بيحبوا العمل كانوا يحبوا العلم لكن العلم اللي بيتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنحب العلم اللي بيجيب كلام مش بيولد افعال وتبعات ففي اسئله خاطئه يعني في واحد يقعد يسال اسئله كده ويقعد يفكر من خلق الله يقعد هو اصلا السؤال ده تركيبته غلط ان الله يعني يعني ايه الله من تعريفات الوحي الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي لم يخلق فتشيل كلمة الله وتحط الخالق الذي لم يخلق فتحط السؤال من خلق الخالق الذي لم يخلق ده سؤال متناقض وسنين تنفق ويرد ويقول وأصلا هو سؤال غلط السؤال ده خاطئ كتير بقى كده كتير في وخاصة في الأبواب اللي العقل البشري حاول يتقحمها وهو لا يملك فيها أدوات أصلا هو هو منتظر فيها الوحي الأسئلة الخاطئة دي ولدت إشكاليات كبيرة إيه الخوض في مفهوم سواء على مفهوم المر... يعني معلش بعض المصطلحات العقدية تسمعوها النهارده مفهوم الإيمان سواء على مستوى الخوارج أو على مستوى الإرجاء وتلاقيهم قاعدين يخشوا في تفاصيل إيه اللي وداكم في المنطقة دي شخص أرسل لك رسالة والرسالة فيها مطالب معينه تعملها مطلوبات تخلصها انت تركت المطلوب منك وقعدت انشغلت باسئله خارج محتوى الرساله هو ده اللي بيه ده اللي بيضيع الأعمار ده اللي بيشغل الأمة وبعد ما دو... تسأل أسئلة غلط تقعد تدور على إجابات فممكن ما تلاقيش إجابات في الوحي لأن السؤال غلط فتروح تجيب إجابات من بره الوحي فنضيع في الأعمار وأعمار ونقاشات وكتب والسؤال خاطئ لذلك من الآيات اللي أنا بحبها قوي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور سورة النور يعني ربنا يمد في أعمارنا كده والواحد يعيش معاها ويتدرسها ويشرحها سورة غنية جدا سورة النور من اسمها والآية المحورية اللي فيها الله نور السماوات والأرض وسورة عجيبة يعني سورة بتجمع أحكام تشريعية ممكن الشخص يظن الأول وهلا إن هي مش مترابطة يعني سورة بتجمع أحكام ال- ال- جلد الزاني غير المحصن والاستئذان وانتشار ال- الشائعات ومنع انتشار الفاحشة وأداب الطعام الاستئذان وآية النور الله نور السماوات والأرض وآية التمكين وبعدين ترجع تاني لاستئذان الأطفال في البيوت يعني صورة وذكر المنافقين ورفض- ورفضهم للتحاكم في الشريعة صورة آه، وتوقيتها كان عجيب الخلاصة يعني في آية قبل آية الله نور السماوات والأرض على طول يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ركز بقى في الحتة دي ومثلا من الذين خلوا من قبلكم لقد أنزلنا إليكم آيات عندك القرآن فيه آيات واضحة قواعد واضحة عقائد واضحة القرآن ميزته السهل الممتنع يعني العقيدة الواضحة البسيطة المركزة اللي تستقر في الفطرة والفطرة محتاجاها والعقل محتاجه والقلب محتاجه يعني إثبات بشرية عيسى عليه السلام كان يأكلان الطعام خلصت خلصت هو كده أجوف يعني كده هو بيحتاج يعني كده هو بيجوع بعد كده تبعات الطعام الاحتياج للطعام خلصت في, في, في نص جملة في جملة يعني في- ما كملتش آية ان القرآن في باب العقائد كفاك طبعا والسنة انا اقصد لما اقول القرآن الوحي يعني فاهم القرآن بدون السنة اصلا يعني هيشكل عليك اشياء كثيرة وخاصة كمان اللي عايز يعرض عن فهم السلف هيبعد عن فهم القرآن فلما اقول لما اقول في كل دروس القرآن فنقصد الفهم المكتمل للقرآن من خلال القرآن ايضا ومن خلال السنة ومن خلال فهم السلف فالقرآن لما بيكفيك في باب وانت تحاول تجيب إجابات من خارج المصدر ده انت بتتوه بقى وتبعد وتضيع أعمار وده للأسف الواحد الواحد يعني مش مش متخصص يعني في الباب ده دخل فيه شوية نقاش بعض الملحدين مثلا تجد ان في يعني نقاشات كتير بتبذل قبل ما نوصل لنقطة البداية لسه يعني انت لسه لسه وجود الله احنا لسه بقى بعدها وتبعات انك عبد والاستمرار في ده القرآن بيتجاوز ده وبيضغط على نقاط ضعف الإنسان لأن القرآن بيخاطب هذا الكلام تكلم به الله سبحانه وتعالى حقيقة يخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن من خلقه ألا يعلم من خلق فالله سبحانه وتعالى يعلم ان في نقاط معينة هي اللي بتأثر فيك لو النقاط دي لم تتأثر فلن تتأثر بشيء من بعده يعني هذه النقاط وهذه الطريقة القرآنية بالأساليب المتنوعة إن لم تؤثر فيك يبقى مفيش حاجة تانية تأثر فيك ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى محذوف أي لكان هذا القرآن يعني لو قدر إن كلام يكون له أثر حسي في الواقع يقطع الأرض ويرفع الجبال كان القرآن نرجع للآية تانية قد أنزلنا إليكم آيات إيه؟ مبينات يبقى عندنا آيات واضحة موضحة قمة الوضوح يبقى القرآن فيه آيات عقائد مبادئ أحكام واضحة وفي إيه تاني وفي إيه تاني القرآن انتوا معانا ولا مع الناس اللي عارفين القرآن القرآن فيه إيه أي اللي هو إيه ما هو مثلا لو في قصص القرآن فيه آيات تشرح مع معاني وأحكام وفي قصص طيب على مدار التاريخ من خلق آدم احنا القرآن بيكلمنا عن قصص من زمان إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني القرآن الفترة الزمنية اللي القصص القرآن يتكلم عنها من لحظة خلق آدم بل القرآن بيكلمنا في لحظات وكان عرشه على الماء من قبل خلق آدم أصلا بس قال ربك يا ملائكتي إني جاعل في الأرض خليفة آدم ما كانش موجود لسه فالقرآن بيكسر حواجز الزمان والمكان طب من, من هذه اللحظات إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كمية القصص اللي حصلت قد إيه وكمية الأحداث اللي حصلت قد إيه وكمية أنماط الناس وأنواع الناس اللي جت قد إيه سواء على مستوى الخير أو على مستوى الشر قد إيه يعني لو أنت تخيل مثلا والله قادر قال ربنا سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها تخيل لو ربنا علمك تفاصيل تاريخ البشرية من لحظة إني جاءنا في الأرض خليفة لحظة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانت عايز تنتقي بعض القصص يخلد للناس وتقول لهم القصص دي مهمة انت بتخيل التاريخ مفتوح قدامك بتفاصيل أحداثه تفاصيل التفاصيل من لحظة خلق آدم والعشرة قرون وبعد كده مجيء نوح عليه السلام وبعد, سي... وبعد كده بقى كل الأنبياء وبعد كده مجيء سيدنا إبراهيم وبعد كده سلالة بقى يعقوب وبعد كده إسماعيل أو يعقوب بن إسحاق وبعد كده إسماعيل والاستمرار شجرة إسماعيل تظل يعني ما فيش فيها الأنبياء لغاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده كل أنبياء بني إسرائيل وبني يعقوب لغاية سيدنا موسى وبعد كده سيدنا عيسى زكريا ويحيى وعيسى وبعد كده ينتقل الراية تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم للعرب من أولاد إسماعيل كل الأحداث دي تخيل كده مفتوحة قدامك أنت عايز تنتقي مجموعة من القصص هتنتقي على أي أساس هتحكيها إزاي أصلا وإيه الغرض من الحكاية لما تيجي تحكيها وتركز على إيه أنت متخيل الحجم قد إيه فإنك أنت تخيل لو أنت هتنتقي مجموعة الواحد بيبقى عايش مثلا واحد عاش 60 سنة يقول لحد اقعد اما احكي لك انا مريت بتجارب كتير ممكن يقعد يحكي قصص تحس ان هي ملهاش لازمة تحس ان هي مش يعني بعد ما سمعت القصص اللي حكاها مش هتأثر في حياتك في حاجة او تستفيد القصة دي فادتك في في موقف في الشغل في الماديات والتجربة حكى لك على التجربة بتاعت الجواز بتاعته وبرضه بيحكي لك وبرضه بتتجوز ما فيش ما بتستفيدش من ال ال ال وبس ويحكي لك شويه حكايات وتخلص تخيل وده 60 سنه ويقول لك انا عندي قصص كتير مش عارف اقول لك ايه بس ولا ايه اكلمك ايام ما كنت لسه في اعدادي دي ولا احكي لك ايام ثانوي ولا احكي لك ايام جامعه ولا احكي لك ايه بس ولا احنا عشنا ايام كتير فتخيل القصص القراني الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا القصص واصطفى أن يقص علينا هذه الشخصيات خيرها وفاجرها لغرض معين ومثلا من الذين خلوا من قبلكم قد أنزلنا إليكم آيات العقائد والأحكام واضحة مبينات القصص مثل مثال منتقى نموذج فجاب أفجر النماذج في الفاحشة زي قوم لوط في الطغيان زي فرعون وفي التعامل المادي زي قوم شعيب اصطفى الله سبحانه وتعالى من كل القصص دي أقوام معينين ومفاسد معينة قصها علينا عشان نحترز منها وخيرات معينة ونماذج معينة ومش بس نماذج معينة وبعض مواقف في حياة بعض النماذج ورسلا لم نقصصهم عليك يعني في أحداث ربنا ما جابهاش للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصص ربنا قصه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسل احنا ما نعرفش عنهم حاجه ورسلا ايه لم نقصصهم عليك طب اشمعنى دول تسال نفسك سؤال السؤال ده طبعا مبني على انك موقن ان القران كلام الله تكلم به حقيقه وهو سبحانه وتعالى يملك كل شيء وقدير على كل شيء سبحانه وتعالى بيده الخير واصطفى لنا هذا الكلام تكلم بهذا الكلام يكون لنا نورا ونبراسا وهدى وشفاء وحياه وروحا يبقى انت مش بتتعامل هنا مع اي كتاب يعني لما تروح تشتري كتاب ثلاثون قصة منتقاة من التاريخ ثلاثون قصيدة منتقاة ثلاثون أو أربعون حدث مهم في حياة الأمة الانتقاءات دي بتمثل غالبا شخصية اللي بينتقي بتعبر عن أفكاره ولله المثل الأعلى ربنا سبحانه وتعالى أخبرك بهذه القصص لحكمة يعني اللي انتقى ده ما انتقاش عشوائي كده يعني اللي بينتقي ما بينتقيش بصوره عشوائيه امال ايه فكره الانتقاء فولله المثل الاعلى لما ربنا يخبرنا بنماذج معينه في القران على مستوى الخير او على مستوى الشر لاسباب منها ان الانماط دي بتتكرر وبتتغير يعني على مستوى ال- على مدار التاريخ بتتكرر يعني النموذج القاروني والنموذج الفرعوني والنموذج الهاماني ونموذج قوم لوط ونموذج قوم شعيب كل ه... وابو لهب الاسم الوحيد اللي يذكر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم ده له دلاله ال- الخسه والدناءه ان تيجي من القريب ده له دلاله ان النماذج دي على مستوى الشر تتكرر وتذكر في القران وتصطفى عشان احنا نتلقاها عشان نعرف النبي صلى الله عليه وسلم او الانبياء من قبل اتعاملوا مع النماذج دي ازاي لان هيقابلنا النماذج دي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول فرعون هذه الامه خد- خدت بالك من تعبير فرعون هذه الامه يعني مش يعني جاب نفس ال- المصطلح القرآني اللي هو في فرعون موسى وفي فرعون الذي هم يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشير ان ده نموذج بيتكرر كان في درس آه، وممكن يبقى طويل شوية كان اسمه شخصياتنا القرآن الكريم كانت كنت اديته كانت فكرته انتقاء ازاي القرآن بيركز على انماط شخصية معينة بيحذرك منها الشخصية آه، الهلوعة الشخصية الكلمنجية الشخصية الحماسية ازاي القرآن بي- بينتقي مواقف معينة عشان يوصل لك الفكرة في صورة شخص فلما ربنا يقول ومثلا في أمثلة يعني القرآن أمثلة على مدار التاريخ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم كان اللي فسر قال لي تفسير جميل قوي إيه، طبعا كل المفسرين قالوا فيها كلام جيد والشيخ سعد قال فيها كلام جيد لكن اكتر حد قالته مفصل في الايه كان الشيخ حبناكه في كتاب حتى مش في التفسير لان الشيخ حبناكه الميداني توفي قبل ان يفسر القران المدني وشرح القران المكي الاول وفي بدايه سوره البقره توفي في له كتاب في امثال القران افرد فيه الامثال القرانيه وشرح مثال الله نور السماوات والارض مثل نوره وقبل ما يشرح الايه دي شرح الايه اللي قبلها وكان قال فيها كلام جيد اللي عايز يراجعها يعني ف ايه علاقه اللي انا بقوله ده بالفكره القران والاسئله الخاطئه ان انت عشان ما تتوهش وعشان تعرف اصول الفساد اللي موجود في المجتمع وعشان تعرف واجبك في الخير في مواجهه هذا الفساد كن هذا النموذج الخير اللي بيقاوم هذا النموذج الفاسد احذر من هذه النماذج الفاسدة لا تكن منهم لا تناصرهم لا تكن في صفهم عشان ما تقعدش تتوه ونقاشات وأسئلة خاطئة و- وتلاقي واحد قاعد يقنعك مش عارف ازاي انك انت تبقى مع فلان وازاي كذا انت القرآن لو فهمت وسبت نفسك مع القرآن انت هتعرف تعرف ان في مقالات لكلام فاسد انت تحذر منه انت تحذر منه لو انت سبت نفسك مع القران حد يقول لي الكلام بتاعك مجمل مش مش وهو هيظل كده لان انت لازم تعيش محدش هيديك اجابات كل حاجه انت اللي لازم تعيش انت اللي لازم تصبح هذه الشخصيه اللي القران في زمن الفتن اللي احنا فيه القران يختلط بلحمك ودمك يا جماعه احنا محتاجين ندي وقت القران بجد القران يختلط فعلا بلحمك ودمك هتكون بتفكر زي ما القران بيريد يعني هتعرف تقيم الاشخاص يعني لما يعني مثلا قصه سيدنا ابراهيم واحنا بنتكلم في سوره العنكبوت قلنا سيدنا ابراهيم حياته كبيره طويله هاجر- هاجر بتاع خمس هجرات او تنقل العراق الشام فلسطين مصر فلسطين الحجاز فلسطين في في خرائط لو انت بحثت عنها إيه، سير خط خط سير سيدنا ابراهيم في الانتقال ما بين جزيره العرب ومصر وبين الشام حياة مليئة بالأحداث في انتقاء حصل مش احنا اللي انتقينا ربنا سبحانه وتعالى اصطفى مواقف معينة وقالها لنا سواء بقى موقف سورة الأنعام سواء موقف الإلقاء في النار في الشعراء والأنبياء حسب الله ونعم الوكيل وقالها في- حين ألقي في النار إيه، م- سواء وضع السكين على رقبة إسماعيل سواء تحطيم الأصنام مواقف معينة بحيث انك انت النموذج الابراهيمي هذا خليل الرحمن ان ابراهيم كان امه تفهم الشخصية دي بدون ما ندخل في تفاصيل كتير ونضيع أعمارنا لأن عمرك قصير أعمار هذه الأمة قصيرة فأنت محتاج تفهم أنت مش ع- مش مش هتقابل النماذج دي في الواقع إذا يعني في كل فين وفين لما تقابل شخص يتخلق ببعض هذه الأخلاق طيب أنا عايز أفهم النموذج الجيد اللي الأمم كلها من بعد إبراهيم عليه السلام بتقتدي بيه اللي هو سيدنا إبراهيم عايز أفهم ده ده تقرأ في الوحي النماذج ال- القصص اللي انتقي واصطفي لك تقرأه وعيشه تفهم بقى يعني ايه خليل الرحمن يعني ايه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن فلما اتم الكلمات قال اني جاعلك للناس اماما فالامامه تنال باتمام الكلمات ايه الكلمات اللي اتمها ابراهيم وابراهيم الذي وفى ايه اللي عمله سيدنا ابراهيم يعني أنا عايز أقترب من هذه الشخصية لن نكون مثلها عايز أقترب منها عايز أفهم يعني إيه مجتمع فاسد يعني زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت كده في قوم لوط يعني إيه مجتمع الفاحشة منتشرة فيه يعني مجتمع بيفرض الفاحشة بالعافية وإعلاميا بيخلي الناس كل شوية يطلع فيلم أو مسلسل يكسر حاجز تجاه الفاحشة شوية حاجز تجاه الزنا وشوية حاجز تجاه آه، الشذوذ وشوية كسر حاجز تجاه الزنا المحارم كل شوية يطلع حاجة عشان يكسر الحواجز كل ده موجود أصول ال- أصول الأفكار الفاسدة ربنا عرفها لنا في القرآن بس دي عايزة تنقيب وعايزة واحد عايش مع القرآن لذلك الواحد بيتعجب أحيانا أقرأ كلمة مثلا لصحابي أو لأحد السلف التابعين أو متابعي التابعين في تفسير آية كلمة سطر سطرين وأحس إن الكلمة عميقة جدا ولما أقعد أفكر فيها أقول الكلمة دي الواحد عشان يعرف يوصل لها محتاج يقرأ كتب كذا في السياسة وكتب كذا في علم الاجتماع وكتب يعني إزاي وصل لها في سطر كده وأياميهم ما كانش فيه حركة الترجمة ولا كان هو مثلا سافر ولا وصل لها إزاي يعني جابها إزاي كده هو عايش مع الواحد هو يرى بنور من الله فانت عشان تكون بتفكر كعقلية مسلمة أول حاجة بلاش الأسئلة الخطأ بلاش لا الأسئلة ولا النماذج اللي القرآن جابها ما تنشغلش بيها بقى ما تضيعش عمرك يعني زي مثلا أحيانا شخص تسأله طبيعي إن أي شخص بيحب يكون منتمي لحاجة وبالتالي الانتماء ل... ل... ل... لطائفة أو لدين طبيعي إن يكون له أعداء فكل انسان بيحب ناس وبيكره ناس طبيعي جدا واللي بيدعي الحياد مع كل الناس ده واهم ده ده م- ده رومانسيه متوهمه متخيله مش موجوده في ارض الواقع ده اللي بيشجع فريق كوره بيعادي حد تاني يعني يعني حتى في التفاهه طبيعي ان انت بتحب حد طبيعي ان يبقى عندك منافس على طول فانت مع المسلمين في قصادهم كفار انت يعني في اي انتماء في اعداء احنا احيانا بنصنع اعداء وهميين ونعيش اعمارنا واحنا متعصبين عشان نهدم العدو ده ومش هو ده العدو الرئيسي على فكره يعني مش هو ده العدو الرئيسي يعني ربنا قال لنا العدو الرئيسي الشيطان والشيطان له اولياء واولياء الشيطان لهم مواصفات فانت طاقتك العدائيه طلعها هنا يعني انت جواك طاقه طبيعي جواك طاقه عدائيه هتطلعها ما تطلعهاش في اخوك ما تطلعهاش مع آه، المصلين ما تطلعهاش مع المؤمنين عندك اهي منظومة الباطل عشان تكون مرسومة جوه دماغك كويس جدا انت محتاج تقرا القرآن كتير العمل ده حتى لو الشخص مش قا... لا يقصد مش متعمد العمل ده بيصب في مصلحة الشيطان ولا لا؟ يعني ال- العمل ده لذلك احنا قلنا قبل كده مش فاكر كنت في درس ايه اظن كيف اكتشف المنافقين او عندما يتكلم المنافقون مش فاكر اسمه ان في مواصفات للنفاق انت بتلتقطها في اعمال انت عارفها استهزاء بالشعائر منع الناس عن الصلاه صد الناس عن الصلاه يعني في اعمال معينه لما بتقابل ناس بتعملها وما قالتها حاجه من اعمال المنافقين انت بتعرف اه ده بيصد عن سبيل الله سواء قاصد او مش قاصد انا هنا يهمني الفعل ده انا ضده فانت مش بتساق انت مش اي حد يقنعك بحاجه وبعدين حد يرجع يقنعك بحاجه عكسها لا انت بتخ... بيختلط القران بلحمك ودمك يبقى تاني المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده على خاصه سريعا المعنى المحوري الكبير اللي درس النهارده فرع منه المعنى المحوري كيف يصنع القرآن عقلية مسلمة كل فترة هحاول ادي درس في- في النقطة دي كان في درس اسمه كيف غير القرآن الصحابة كان في درس اسمه إعادة الضبط ودرس النهاردة القرآن والأسئلة الخاطئة وإن شاء الله يبقى في درس تاني إن كل شوية عايزين إزاي لو أنا سبت نفسي القرآن أصنع إن زي ما الصحابة كده يتاخد من وسط حضارة الإسلام يروح يتحط في حضارة تانية فارس أو روم يبقى فاهم وظيفته نحن قوم ابتعثنا الله لنعمر الأرض ونبني عمارات ون... إيه ده؟ ارجع تعال تعال. فإلا مش ده نحن قوم ابتعثنا الله نعمل ايه احنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ده وظيفتكم كأمة يبقى أنا عايز أعرف وظيفتي توصيف الوظيفة لنفسي أنا إيه اللي جابني هنا توصيفي إيه لنفسي عشان أعرف أنا عمري ضاع ولا ولا استغلت عمري صح لذلك اللي يعني دايما بحب قصه قوي قصه اسلام اللي هو العالم بتاع الرياضيات ده اللي اسمه جيفري لانج ازاي الواحد مسك المصحف كده وبعدين قرأ ايه ده ازاي كتاب بيبدأ من الاول ان مفيش فيه شك اي كتاب بيتكتب الطبعة الثانيه الطبعة الثالثة والتعديلات وبشكر اللي راجعوا الكتاب سواء بقى اللي عملوا ريفيو للكتاب او او ازاي من اول كده لا ريب فيه ايه الثقة دي طب انا هشوف بقى هطلع فيها اخطاء بعدين يقرأ وازاي تقسيمة الناس من أول لحظة في القرآن كده التقسيمة على الدين في ناس آمنت وفي ناس كفرت وفي ناس نفقت وبعدين تحدي تحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وبعدين قصة البداية ودي اللي وقفته بقى يعني دي فلانج وقف عند قصة بقى إني جاعل في الأرض خليفة وقف بقى شوية وحتى ألف كتاب في في ال- عن الملائكة هنا الخلاصه قصدي ان هو حصل له صدمه ازاي كتاب في اربع خمس صفحات جاوب على كل الاسئله اللي جوايا دي ازاي واحد مثقف واحد قرأ كتير يعني ازاي ازاي اربع خمس صفحات بكل بساطه واريحيه تغلغل جوايا وجاوبني على كل التساؤلات اللي جوايا ده حصل ازاي عمل له صدمه يعني ده خلاه يتعامل ده كتاب مش طبيعي ده, ده مش بشر اللي كاتبينه يعني الكتاب ده ايا كان لسه هنشوف ده بقى ايه قصته بس ده مش طبيعي اللي بكل سلاسه ياخدك كده مش انت بتعرف تقول الحروف قول كده معايا الف لام ميم بتعرف تقول الحروف طب اعمل القران زيه كده أهو حروف ما- يعني القران معمول من حروف عربي مش اه حروف. ذلك الكتاب من هذه الحروف من عند الله ولا ريب فيه ولن تاتوا بمثله والناس بتتقسم حوالين علاقتها بالكتاب منهم من أقبل عليه ومنهم من أعرض ومنهم من نافق القرآن ياخدك يستلمك واحدة واحدة وبعدين يطلع بيك فوق لحظة الخلق إني جاعل في الأرض خليفة وبعدين لحظة هبوط آدم وبعدين استخلاف بني إسرائيل وفشلهم وبعدين استبدالهم وبعدين أمة الإسلام وبعدين الأحكام المطالبة بها وفي الآخر ختام الدعاء وانصرنا على القوم الكافرين إزاي القرآن طوف بيا كده يعني اللي فعلا يا جماعه والله اللي بيسيب نفسه والواحد للاسف في لسانه عجمه يعني لا يستطيع ان يبين عظمه القران. لكن يعني كل ما اريده ان كل شويه الواحد يدندن على نفس المعنى. انت لو سبت نفسك مع القران هتصل. هتصل انك انت تكون العقليه المسلمه اللي بتعرف تفكر كمسلم، اللي بتعرف تقيم كمسلم، اللي بتعرف تعيش كمسلم. حتى لو عندك اخطاء في بعض الفروع او بعض الجزئيات بصدقك وباخلاصك وبحثك عن الحق يغفر الله لك ان شاء الله لكن ازاي انت تبني نفسك وتبني عقليتك وتفكر وتقيم الاحداث وتعرف مين صديقك ومين عدوك تعرف هذه ال- الاجابات يبقى ال- اللي انا عايز اقوله تاني ان في معنى محوري اسمه كيف اصنع القران العقليه المسلمه منه دروس درس النهارده ان عايز اطلع بيه في حاجتين درس النهارده بلاش الاسئله الخاطئه بلاش تضيع عمرك في اجابات عن اسئله خاطئه اياك ان تضيع عمرك في اجابات زي جبت لك ملف بس في باب من ابواب العلوم باب العقائد باب منه في الاسماء والصفات ازاي ده جر الامه الى نقاشات وخلافات ونزاعات ولو انهم اكتفوا بما انزل الله ولو انهم اكتفوا بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء خلاص نفت التشبيه وهو السميع البصير أثبتت الصفات والموضوع خلص يعني ذلك هذه العقيدة تنتشر بسهولة لأنها مناسبة للفطرة وسهلة دخول التفاصيل الكلامية والنزاعات والنقاشات لأعمار بتضيع ليه ده سؤال خاطئ يعني في أسئلة هتسألها هتبدأ تدخل فيه إيه يعني ظلام ذلك يا جماعة بلاش تستدرجوا في نقاشاتكم مع الناس لأسئلة غلط الأسئلة الغلط بتصنع حالة من الريبة والحالة من الريبة دي لما الإنسان يدخل فيها قلما يخرج منها بلاش تفكر غلط بلاش تستورد منهج تفكير خاطئ يعني عشان يقول لك ايه اصل ديكارت قال والشك ولازم ان تصل لحاله مش عارف انك تتخلص من كل عقائدك ده كلام فارغ كنت حكيت لكم مش فاكر من زمان عن قصه سعيد النورسي لما كان بيقول في تركيا كانت بقى الاجتياح المادي اللي حصل والالحاد اللي انتشر وكان بيقول جاله هاجس كده انه ك... هيحاول يتعامل مع القران كانه كتاب بشري وان جاله خاطره وبقول يعني اكتشف انها من الشيطان ان يخليني اتعامل كده اقيم انا القران يقول اظلمت الدنيا في وجهي وله تعبيرات جميله يعني انا مش متذكرها بعيد عهدي بقراءه القصه واللي عايز يعرف ملخص افكار سعيد النصي في كتب كتير اتكلمت منها كتاب فريد الانصاري مفاتيح النور لفهم رسائل النور كان بيذكر فيها القصه دي ان ازاي لما فكر غلط دخل في منطقه غلط هتفكر غلط هتروح في منطقه غلط واحد يقعد يفكر هو المطلوب مننا ايه عارف بالظبط بالظبط المشهد الجميل برضو الواحد بيحبه ويقرا في اسباب النزول مجموعه من الصحابه قاعدين يقولوا ايه لو ان نعلم احب الاعمال الى الله لفعلناها السؤال ده او الامنيه دي السؤال ده نزل سوره الصف تجاوب عليه شوف والله العظيم حاجه رائعه شوف اقرا سوره الصف مستحضرا انها اجابه لهذا السؤال مش عارف احب الاعمال الله ايه الامم بتجتمع ليطفئوا نور الله وانت مش عارف احب الاعمال الله ايه يعني انت مش عارف ان في وقت اجتماع الامم لهدم الاسلام ولاطفاء نور الدين مش عارف ان بيتوجب عليك ان انتوا تبقوا صف واحد مش عارف ان بيتوجب عليك انك انت تبذل للدين مش عارف ان من انصاري الى الله انت مش عارف ده ولا انت مش عايز تسمع ده لا انت عارف يعني اقرا سوره الصف على انها اجابه للسؤال ده وشوف بقى اجابه بشر يعني لو انت ما لم لم تكتفي بالاجابه القرانيه واضح زي اللي عايشينه كده لكن انا اعرف بس يعني وتقعد بقى معاه في نقاشات ازاي صفحه ونص دول ازاي زلزلوا قلب انسان ازاي يجيبها من الاول من اول لحظه الاجابه اولا الله غني عنك سبح لله ما في السماوات والارض يعني قبل ما قبل ما نقول لك انت محتاج ايه او ايه اللي الدين محتاج ايه اولا الله غني عنك الله يسبحه من في السماوات ومن في الارض وجات المره دي بصيغه الماضي مره بتيجي في الماضي زي الحديد والصف والحشر ورا بتيجي في المضارع في الصورتين ورا بعض في الجمعة والتغابن وطبعا بيبقى ليها دلالات لكن سورة الصف ازاي ان سورة جاوبت على سؤال شوف بقى الاجابات الخاطئة والنقاشات اصل احنا خلقنا لتعمير الارض لا اصل احنا خلقنا مش عارف لايه واصل احنا جينا والمسلم طبيعته ان هو لازم يكون مش عارف ايه احنا عندنا واحد ذلك يعني من الكتب الرائعه كتاب ابراهيم السكران بتاع مقالات الخطاب المدني بيقول يعني هم قلبوا قلبوا طريق قلبوا السلم القراني يعني القران عمل سلم اولويات خطاب تعظيم الحضاره المدنيه ده قلب السلم عايز اقول لهم جبتوا الكلام ده منين؟ يعني الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ان يتوجب على المسلم ان يعمل كده جبتوه منين؟ انت ما حدش يضحك عليك انت معاك الوحي اهو يعني معاك القران ازاي تتخلى عنه؟ ازاي تتخلى عن هذه المعجزه انا طولت عليكم للاسف لكن تاني المعنى الخصه تاني في اسئله خاطئه تشغل بها ذهنك تضيع عمرك وفي اجابات خاطئه لو انت دورت على اجابات من خارج الوحي انك تستسلم للقران هيصنع عقليه مسلمه مستسلمه مؤمنه بالله سبحانه وتعالى معايشه الايات المبينات معايشه مثلا من الذين خلوا من قبلكم لا ايه سوره النور أنزلنا إليكم آيات مبينات دي آيات العقائد خدها من القرآن وزي ما قلت لما أقول كلمة القرآن أقصد بها السنة وفهم السلف الأحكام والعقائد القصص عيشه عيش تفاصيله عايز أعرف يعني إيه دولة متجذرة في الفساد عايز أعرف ده طب انت عندك اهو النموذج الفرعوني اللي تكرر كثيرا في القران هو ليه ربنا كرر القصه دي كتير في القران والصحراء والتركيز على قضيه الصحراء اكتر من مره ده له دلاله يا جماعه يا جماعه القران تاني استحضارك لنقطه ان كل كلمه بل كل حرف في القران لم يق... لم يقال عبثا حشاه سبحانه وتعالى ده تنزيل من حكيم خبير يعني ده القرآن كل كلمة لها دلالة يعني ولله المثل الأعلى مش الموضوع ان السورة دي كان في حتة ع- تتكمل بقصة معينة فاتحطت هنا قصة سيدنا موسى لا مش كده خالص ده في كلام البشر لا مجيء القصة بالتكرار بالترتيب في المكان ده في السياق ده له دلالة وزي قلت تكرار هذه النماذج أكثر من مرة لها دلالة انك تعايش النموذج ده تكرار وقوفك لو انت بتعايش القصه القرانيه في كل مره انت واقف جنب سيدنا موسى او واقف جنب سيدنا ابراهيم او واقف جنب سيدنا نوح في الدعوه الى الله ومستحضر النماذج اللي كان بيواجهها تعرف انت بتواجه ايه لان الباطل بيتكرر والباطل بيتكرر هي نماذج معينه بتتكرر وبالتالي اهل الحق لازم يكرروا نموذج الحق يعني إذا كان أهل الباطل قدر يكرر نموذج الفرعوني مثلا يبقى أنت محتاج تكرر نموذج المقابل يعني إن سيدنا موسى في الأوضاع دي قال إيه؟ استعينوا بالله واصبروا إيه، اشرح لي صدري ويسر لي أمري هارون أخي إيه، أفصح مني لسانا أرسلهم ر- معي ردءا يصدقني يبقى هو كان إزاي يجمع الصف إزاي الناس تصبر إزاي تستعين بالله العقائد إن الأرض لله يريثه من يشاء من عباده فبالتالي كل ما يقابل نموذج قارون لما يقابلك النموذج القاروني المفتخر بالمال ده تواجهه ازاي ايه الخطاب اللي تواجهه بيه ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا يعني كل نموذج فاسد لو انت ما واجهتوش صح انت هتضيع عمرك على الفاضي يبقى اذا احبتي في الله دوروا مع القران حيث دار إيه، ابذلوا اوقاتكم مع كتاب الله احنا خاصه مقبلين على شهر رمضان اقراوا القران وعايشوا القران يعني ادوا وقت للقران مش الختمه السريعه يعني مش مش ال- مش اللي هو انا خلصت بتعد لا عيش عيش كلمه كلمه ولما يقابلك قصه اقف معاها وعيش معاها ولما ربنا يخبرك بامر حدث في الماضي اقف ليه ربنا بيقول لك الكلام ده يعني ليه ربنا بيقص عليك هذه القصة ليه يعني ليه ربنا يعني بني إسرائيل أمة بتفاصيل بقصص كتير ليه قصة البق... البقرة تذكر وليه سورة تتسمى باسمها يعني ليه ما تقف اسأل نفسك ليه واقرأ وابحث الموضوع مش كده احنا قلنا كل كلمة هي من حكيم خبير سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل خاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا